تشاهدون الآن كيف وأخواتها مع الشيخ محمد حسين يعقوب
كاسحات الهموم هذه مئة نصيحة مئة نصيحة لإزالة الهم لإزالة الهم مئة نصيحة لإزالة الهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله واسال الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا. احبتي في الله والذي فلق الحبه وبرأ النسمه اني احبكم في الله. بحبكم وخايف عليكم ونفسي ومنى عيني اسعدكم لكن لو كانت السعاده توهب من بشر لبشر لوهبتكم السعاده ولو بعمري احبكم في الله اخوتي في الله في الفتره الماضيه خطر ببالي أن أتفرس الوجوه وأنا ماشي في الشارع كده أنظر في وجوه الناس أقصد الرجال بص في وش الناس كده وأنا ماشي في الشارع حقيقي نزلت كده آه العتبة وشارع المسكي وشارع ناهية وشارع دار السلام ابص في وجه الناس كده وفي بعض المحافظات ايضا وانظر في وجوه الناس وبعد الصلاه اتفرس وجوه الناس اللي قاعدين قدامي كده لاحظت شيء غريب وعجيب على الوجوه كلها هم كل الوجوه تبص كده تبص كده تبص كده مهموم كتير قلت انا نفسي اخد كل واحد منكم كده وطبطب عليه مالك مالك مهموم ليه زعلان ليه مكروب ليه قلقان ليه حقيقي مالك وزي ما قلت كتير نفسي اعمل كده وشايف ان الناس محتاجه كده يعني ياما ناس محتاج ان هو يتكلم مع حد يفضفض يشكي يطلع اللي جواه وانا نفسي اقوم بهذا الدور لكن آه، كنت لسه بعتذر لبعض اصدقائي الاعزاء ناس بحبهم وحريص على اني ازورهم مثلا او التقي بهم من الاخوه الاخوه الطيبين اللي عايزين خير عايزين يفهموا عايزين يسمعوا عايزين يشتكوا فاقول له انا كل فتره من حياتي اقول ايه بفضل الله عز وجل ان شاء الله تعدي المرحله دي وبعد كده انا حاسس ان انا هفضى واروق و... واعود وافاجئ ان المشاغل بتزيد والمشاكل بتزيد والهموم بتزيد هموم برضو اه, آه ومفيش وقت اسال الله ان يرزقنا البركه في اوقاتنا ارجع للموضوع اللي عايز اتكلم فيه الليله دي وهو انت مهموم ليه م- مش انت بس انا ملاحظ الناس كلها راكبها الهم ليه ويقولوا لي يا شيخ اصل الدنيا اليومين دول وحشه واقول لهم ما هي الدنيا طول عمرها وحشه يعني يا شيخ معقوله او ممكن اليومين دول حد يعيش مبسوط اه ممكن اذا كنت انت لسه قايل دلوقتي مشاغل ومشاكل وهموم يعني انت مبسوط الحمد لله انا مبسوط مرتاح الحمد لله انا مرتاح امال مالك يا شيخ انت مهموم ليه مهموم بيكم مهموم عشانكم نفسي يعيش المسلمين سعداء في سعادة في سعادة حقيقية وديك في ايد كل مسلم سبحان الله العظيم انا مش عايز استعجل الاحداث بس والكلام لكن عايز اقول ان سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كمان صلي على سيدك النبي ما هو ده دواء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عايز اقول ايه عايز اقول ايه عايز اقول ان سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له شفت حلها سهل إزاي بسيط إزاي هنقول الحلول لكن قبل ما أقول الحلول عايز أقول لك كلمة واحدة فاصلة في قضية الهموم أنت كمسلم تعتقد اعتقادا جازما ان الله قادر ان يحل مشاكلك قادر رد علي هي كلمه واحده اذا جاوبت صح قلت لي طبعا ربنا قادر نكمل كلامنا قلت لي لا ما يقدرش تبقى لست من المسلمين ملناش كلام معاك بقى دور على حل بعيد عننا اما اذا اعتقدت يقينا جازما ان الله قادر على ان يحل مشاكلك كلها بلا اسباب بقوله كن كن انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون تعتقد هذا خلاص يبقى اعتقدنا ان الحل عند الله ازاي نوصل بقى لربنا عشان يحل لنا المشكله دي واحد يقول لي دلوقتي حاسب يا عم الشيخ عشان احنا كده اتشتتنا هو انت اصلا اصلا مش كان موضوعك تربيه الاولاد انت رايح عند الهموم ليه وتقول لي حل مشاكل اقول لك السبب بصراحه انهم قالوا لي سجل فانا موضوع تربيه اهلا وسهلا استاذ اشرف زكريا على راسي لكن انا متعود مع المشاهدين لاني بحترمهم آه، ان لازم يبقى عارف الحقيقه انا ما ب- ما ما العب ما بلعبش فلا فانا بقول له هو ان انا موضوع تربيه الاولاد لازم يبقى على الهوا على الهوا لازم احساسي ان في تفاعل بيني وبينكم وانا بكلمكم عن اولادكم واولادكم قاعدين قدامكم لكن لما اجي اسجل ما اسجلش موضوع تربيه الاولاد فقلت عشان كده انا ه- هعمل الحلقه دي حلقتين كمان ولا حلقه كمان ولا اللي هقدر اسجله في الح- في- في اليومين اللي جايين عن كاسحات الهموم مئة نصيحة لإزالة الهم نتيجة كثرة الهموم اليومين دول وحياة الناس المهمومة هذه مئة نصيحة لإزالة الهم قبل ما أدخل في قضية مئة نصيحة لإزالة الهم لازم أقول يا إخوة إن الهم احيانا بيبقى ابتلاء تكفر به السيئات تزال به السيئات فعشان كده ده احد انواع ال- الفهم من ازاله الهم كيف نزيل همومك واحد فهم الحياه احنا عايشين في الدنيا ودايما قلت أن من أصول الوصول إلى الله تعالى من أصول الوصول إلى الله تعالى لا تلبس ثياب الفراغ أثناء العمل لا تلبس ثياب الفراغ أثناء العمل واضح ولا ترجم؟ أترجم؟ طب صلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تلبس ثياب الفراغ أثناء العمل بنشرحها ببساطة إن الواد بلية صبي السباك او صبي الميكانيكي صبي الميكانيكي اه الواد بليه صبي الميكانيكي تلاقيه طول الاسبوع لابس الز- العفريته المشحمه العفريته ديت اللي هي آه، بنطلون وجاكيت حته واحده اه عفريته لابس عفريته الع- آه، زرقاء مشحمه ومزيته ووشه كله شحم طول الاسبوع لحد ما يجي يوم الحد يوم اجازته تلاقي الواد بليه صبي صبي النقاش صبي السباك صبي السواق صبي الميكانيكي قلع العفريته ولبس الحته السموكينج لا يا راجل اه والله لا والله اه والله هي دي يروح لابس بقى بدله سوداء و تانية الجاكيت حرير والمنديل الأحمر الأهرام في جيبه والنضارة آه، الريبان ووقف شعره بالجل و- وملمع وشه بشوية كريمات وخارج يتفسح ايه ده يا بلية لك اجازة دي ثياب الفراغ لو الواد بيلي راح يوم الاثنين باللبس ده للميكانيكي الميكانيكي يقول له ايه روح يا ابني ده انت مش لبس واحد هيشتغل انت هتنزل تحت العربية ازاي هي دي لا تلبس ثياب الفراغ اثناء العمل الدنيا دار عمل والفراغ في الجنة في الجنة هنلبس حرير وذهب لكن في الدنيا الحرير والذهب حرام على الرجال فهمت؟ هذه الدنيا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. سجن المؤمن لأن المؤمن مسجون في الدنيا بالتكاليف الشرعية حلال وحرام. أما الكافر ما عندوش حلال وحرام، الكافر يشرب خمرة، ياكل خنزير، ي- يلبس ذهب، يلبس حرير، يزني، يسرق، ي... زي ما هو عايز بقى يرقص يعمل اللي هو عايزه ما عندوش حلال وحرام اما المؤمن الموحد المحب لله عز وجل فهو مسجون بالتكاليف الشرعيه قد يكون هناك شيء بيشتهيه ويحبه قال الحسن البصري رحمه الله إن المؤمن عصمته مراقبته لله إنه يمر بالشيء فيعجبه فينظر إليه فيقول والله إنك لمن حاجتي ووالله إني أشتهيك ولكني أخاف الله رب العالمين ممكن تبقى حاجة قدامك نفسك فيها وعجباك بس حرام تبقى وحشة وأرفضها وآباها فهم الحياة أن تفهم أن الذي يريد أن يعيش في هذه الدنيا لا يحزن ولا يمرض ولا يتألم يريد أن يعيش في هذه الدنيا لا يؤذي أحد ولا يشتم أحد ولا آه، يضره أحد و- ولا يكرهه أحد اللي عايز يعيش في الدنيا ديت آه، لا يتعب ولا ينصب وتسير الأمور على غايته ومراده لا تبقى مش دنيا الكلام ده في الجنة أما في الدنيا لازم تتعب لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد يقول أهل التفسير كبد أي حزين على ماضى ماضى مهموم بما يستقبل مغموم بما في الحال الدنيا عشان نفهم الدنيا الدنيا دار ابتلاء قال سبحانه ولنبلونكم بشيء من الخوف خلي بالك ان كل الخوف اللي في الدنيا مش خوف ربنا قال كده ده ايه شيء من الخوف الخوف الحقيقي يوم ما تشوف جهنم الرعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالنار يوم القيامة لها سبعون ألف زمام على كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها فتزفر زفرة فيشيب حينئذ الولدان وتذهل كل مرضعة عما أرضعت كل الخوف اللي في الدنيا ده مش خوف ربنا بيقول لك ولا نبلونكم بايه ها ها قول معايا بشيء من الخوف شيء من الخوف مش الخوف نفسه الخوف نفسه هناك والجوع شيء من الجوع يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى على أهل النار الجوع فيستغيثون فيغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه ماء كالمهل زيت مغلي مش يشوي البطون يشوي الوجوه لما يستغيثوا يا رب هن يا رب هنموت من العطش عايزين نشرب فيدوا لهم ميه يجوا يشربوا الميه مجرد ما يقرب الميه من فمه الصهد بتاع الميه يشوي وشه بماء كالمهل يشوي ايه الوجوه مش يشوي البطون يشوي الوجوه صهد الميه بس مجرد ما يقرب الميه من فمه الم- صهد الميه تشوي وشه يبقى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع وشيء من الجوع يعني ونقص من الأموال مش مفيش أموال خالص ده نقص الفلوس نقصت شوية يقول لك الأزمة الاقتصادية العالمية قلت له يعني أنت دلوقتي ما بت- مش بتاكل وتشرب يقول لا احنا بناكل ونشرب وعايشين احنا بس المشكله كنا بنكسب 70 بقى نكسب 40 30 20 بس لكن بنكسب وعايشين وعندنا فلوس طيب ايه المشكله هي دي الدنيا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات قال سبحانه وتعالى لتبلون في اموالكم وانفسكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا سنن ربانيه ماضيه في الحياه لتبلون قال سبحانه وتعالى و ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم يبقى البلاء في هذه الدنيا لابد منه ولذلك استاذ اشرف ده ربنا يكرمه اتعلمت منه حته الاسبوع اللي فات لما اتقابل معايا وقال لي سجل حاضر آه، قال نظريه زي ما اقول كده النظريه ديك بس لما محتاجه مني شويه تامل وصياغه بس لما اروق ان مفيش حد في الدنيا دي مظلوم ودي حقيقه ربنا سبحانه وتعالى قال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي في الحديث القدسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فلا تظالموا لا ربنا قال في القرآن قال سبحانه وتعالى في كلامه العزيز إن الله لا يظلم مثقال ذرة إن الله لا يظلم مثقال ذرة سبحان الله العظيم قلت لكم قبل كده كان في واد مزوق عربية كده وكاتب ان اللي زوقها محمد المظلوم قلت له انت يا محمد المظلوم قال اه قلت له مين اللي ظلمك قال والله انا مظلوم في الدنيا دي مين اللي ظلمك انت اللي ظلمت نفسك ما حدش ظلمك ان الله اسمع اسمع كلام ربنا ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون ولكن الناس انفسهم يظلمون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ربنا بيقول كده اوعى تفكر ما للحظه واحده ان ربنا ظلمك يبقى ده كفر لان لو اتهمت ربك بالظلم يبقى ده كفر ربنا لا يظلم هو الحكم العدل جل جلاله سبحانه وتعالى فالشاهد ان ربنا سبحانه وتعالى اعطى الناس كلها كل مقومات السعاده كل مقومات الحياه لو جينا نقول مقومات السعاده او مقومات السعاده في الحياه الدنيا ايه الفلوس والصحه الزوجه الاولاد البيت الامان والطمأنينة ايه تاني حط عناصر او مقومات السعادة في هذه الدنيا العناصر دي بقى لما نيجي نوزعها تلاقي لو حطينا عشر عناصر وفي كل عنصر درجة من عشرة بمعنى المال في واحد واخد اتنين من عشرة في الفلوس وواحد واخد تمانية من عشرة واحد واخد عشرة من عشرة في الفلوس لكن في الصحة اللي واخد اتنين من عشرة في الفلوس ده واخد تمانية في الصحة والتاني بتاع الفلوس اللي واخد تمانية في الصحة واخد اتنين واللي واخد عشرة في الفلوس واخد صفر في الصحة عدل قسمها كده تلاقيها انت عندك في في الصحة كم من عشرة وفي الفلوس كم من عشرة وفي الأولاد كم من عشرة وفي الزوجة كم من عشرة وفي البيت والشقة والعربية كم من عشرة وفي أبوك وأمك كم من عشرة ووجودهم في حياتك ومع- وإعانتهم ليك وفي جيرانك وفي عملك وفي أمانك النفسي وفي صحتك النفسية لما تقيسها كم من عشرة كم من عشرة وتلاقي ده وده وده وده تلاقي كل الناس متساوية الروس اتساوت في الآخر هتلاقي كلها درجة من مية الكل واخدها إن الله لا يظلم الناس شيئا ربنا يظلمك ليه ليه ماذا بين العبد وبين الله يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء لو الدنيا دي تساوي عند ربنا جناح بعوضة ناموسة ذبابة ما يسقيش كافر شربة مية ما يستاهلش يسقيه ليه يسقيه ليه وهو كافر يسقيه ليه وهو بيشتم ربنا ي- يعني هو يشتم ربنا وربنا يسقيه ميه بيسقيه ميه لان الدنيا دي ما تستاهلش الصحه والمال والاولاد والمناصب وكل دي الدنيا ملعونه ملعون كل ما فيها الا ذكر الله وما والاه او عالما او متعلما غير كده ملعونه ففهم الحياة لما تفهم الدنيا الفلوس والأولاد والنساء والشهوات الأكل والشرب والمناصب وكل الحاجات دي تساوي إيه؟ تساوي إيه عند ربنا؟ ولا حاجة ولا حاجة لذلك إذا فهمت الحياة ترتاح اتنين احنا قلنا مئة نصيحة لإزالة الهموم اتنين اجعل قدوتك إمامك محمد صلى الله عليه وسلم صلي عليه صلى الله عليه وسلم فإنه القائد إلى السعادة والدال على النجاح والمرشد الى الفلاح رسول الله محمد احنا في دروس الفضفضه في السيره بنتكلم عن سيدنا النبي قلت لكم ايه قلت لكم ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وعمره 25 سنه ولد يتيم ولد لقى ابوه مات قبل ان يولد ست سنين وامه ماتت سنتين وجده مات وتربى مع عم عم كثير الاولاد عنده 11 12 ولد وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الاولاد دي وعم فقير نشأ الرسول فقير يبقى يتيم الوالدين فقير تأخر زواجه لسن 25 سنة ثم تزوج أرملة تزوجت ثلاثة رجال قبله أكبر منه بخمس عشرة سنة ومع ذلك كان طيب النفس سليم السريرة خال من العقد النفسية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رزق بنات والصبيان يموتوا يوم ما نزلت عليه الرسالة بنتين اتطلقوا في يوم واحد وبعدين ماتوا وهكذا مضت حياته يقول أنا رسول الله يقولوا كذاب يقول لهم قولوا لا اله الا الله تفلحوا يقولوا- يقولوا مجنون طلعوه من البلد وراح الطائف قعد شهر ما امنش بيه رجل واحد رجع من الطائف ضربوه بالطوب والحجاره لما وقع في حفره جه يقوم ما قدرش يقوم زي ما قلت لكم قبل كده فداك ابي وامي ونفسي يا رسول الله لو كان حد غيره كان قال يا رب أنت مالك الملك وأنت أرسلتني ونواصي هؤلاء القوم بيدك فلم أذل مش كده مش صح كده يقول له يا رب يعني انت ارسلتني انت قلت لي يا رب قول للناس دول انك نبي وانت يا رب اعطتني كلامك ابلغه اما اجي ابلغه انا بتذل انا انا انا بت بتاذي بتضرب بتهان ليه يا رب لا هذه الكلمه اعتراض على الله والاعتراض على الله كفر ما قالش كده بل لما قال له زيد بن ثابت أتعود إليها بعد أن أخرجوك منها قال أبشر يا زيد فإن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا اللهم اجعل لنا ولكل مهموم مسلم فرجا ومخرجا قريبا عاجلا غير آجل آمين هي دي حسن الظن بالله لما تجعل النبي إمامك وقدوتك أنت عمرك كنت في بيتكو ما لقيتش لقمة تاكلها خرجت في الشارع عشان حد يعزمك ما أظن إن في حد حصل له الموقف ده يعني في أحد إخواننا عشان بس ما نكذبش لسه قال لي قريب احنا بنيجي اخر الشهر يوم 25 وبروح انا عند امي وزوجتي تروح عند امها ونودي الولاد كنت الولد عند اخ الخمس ايام اللي فاضلين في الشهر ما فيش فلوس ما معيش فلوس هنعمل ايه فيش فلوس ناكل لكن لقى ام يروح عندها وزوجته لها ام تروح عندها و... وولاده لهم عمام يروحوا عندهم سيدنا النبي ما كانش في يوم من الايام خرج في عز الحر الظهر بعد صلاه الظهر قابل سيدنا ابو بكر رضي الله عنه فقال ابو بكر فداك ابي وامي يا رسول الله ما الذي اخرجك في هذه الساعه قال الجوع وانت يا ابا بكر ما الذي اخرجك قال والله ما اخرجني الا الذي اخرجك عمرك عشت الموقف ده ان الرسول يجي له ضيف يرسل لثمان نساء وعنده ثمان بيوت فيرسل إلى بيوتاته فتقسم كل منهن أنه لم يبت عندها إلا الماء عندهاش غير مية فيش لقمة ولا لقمة والقصة مشهورة الرسول مرض لدرجة أن سيدنا عبد الله بن مسعود يضع يده على اللحاف يقول في بأبي أنت وأمي يا رسول الله إن السخونة لا تخرج من فوق الرداء أو يقول له أنا مش قادر أحط عيدي على اللحاف ولع قال إنا معاشر الأنبياء يشدد علينا في البلاء ليزاد لنا في الأجر فهم فلما تجعل الرسول إمامك جاع وافتقر وضرب وسجن وشتم ومرض و تحمل كل هذا وهو حبيب الله خليل الله سيد ولد آدم عرضت عليه جبال مكة ذهبا فأبى فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله نمر واحد فهم الحياة اتنين اجعل إمامك رسول الله ثلاثة الإيمان يذهب الهموم ويزيل الغموم هو قرة عين الموحدين وسلوة المهمومين الإيمان الإيمان بالله التوحيد لما أحب ربنا وحده وأعلم بيقين أن مقاليد الكون بيد ربي كتير قلت لكم هم اليهود لهم رب واحنا لنا رب تاني والربين بيتحارب بيحاربوا بعض ولا هو رب واحد ربنا هو ربهم ربنا هو ربهم وقادر ان يستأصل شأفتهم لما اعرف كده افهم قول الله تعالى ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض ابقى فاهم القصه الايمان يزيل الهموم يذهب الهموم ويزيل الغموم لما ابقى فاهم ان اللي اغتنى اغتنى بقدر الله من رزق الله واللي افتقر افتقر بقدر الله بلاء من الله اللي صح واللي مرض اللي علي واللي نزل واللي راح واللي جه واللي مات واللي عاش واللي اتولد واللي ما اتولدش واللي رزق واللي لم يرزق واللي اعطي واللي حرم كل ده بيد الله سبحانه يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن سبحانه يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن يغني فقيرا ويفقر غنيا ويرفع وضيعا ويضع رفيعا سبحانه كل يوم هو في شأن يغني ويفقر يسعد ويشقي يعطي ويمنع يرفع ويضع لا يسأل عما يفعل فلذلك لما تفهم الإيمان تعيش مرتاح أربعة ارضى بالقضاء المحتوم والرزق المقسوم كل شيء بقدر فدع الضجر كل شيء بقدر فدع الضجر قدر ربنا قال رسول الله صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال رسول الله صل عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا بني ألا أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رفعت الأقلام الأقلام اللي بيتكتب بيها رفعت خلاص اتقفلت وجفت الصحف الحبر نشف مش هيتغير ولا هيتعدل ولا يتصلح نشف خلاص جفت الصحف رفعت الأقلام وجفت الصحف لن يتغير المكتوب استسلم كل شيء بقدر فدع الضجر أربعة أو خمسة هذه خمسة ألا بذكر الله تطمئن القلوب مهموم ليه حد عمل لك حاجة بغير قدر الله زعلان ليه حد ظلمك ده قدر ربنا رحمة ليك قلقان ليه حد بإيده حاجة غير ربنا حبيبك مهموم ليه بقى زعلان ليه قلقان ليه قول يا رب قول يا رب لما تقول يا رب خلاص دي نفسها مريحة ألا بذكر الله تطمئن القلوب أذكار أدعية كشف الهم أنا كنت عايز أجيب معايا النهاردة كتاب الأنس بذكر الله وكتاب الله أبشر يا حبيب الله هو الطبيب الاثنين فيهم أدعية كشف الهم وأظن في كتاب أيضا الدعاء مفتاح أبواب السماء ثلاث كتب هذه الكتب الثلاثة فيهم أدعية كشف الهم بس بعضها أوسع من بعض في أدعية مخصوصة سبحان الله العظيم في حديث للسيدة أم سلمة رضي الله عنها قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء أدعو به إذا كربت دعاء الكرب قال قالت أضع يدي على صدري وأقول الله ربي لا أشرك به شيئا بس الله ربي لا أشرك به شيئا قالت ثلاثا الله ربي لا أشرك به شيئا خلص الموضوع الله ربي رب كل شيء ومليكه لا أشرك به شيئا ليس لأحد مع الله شيء بل الأمر كله لله بقدر الله بعون الله كل حاجة بإيد ربنا الأدعية كتير شوف الدعاء الجميل ده اللهم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي وشفاء صدري وجلاء همي وغمي وحزني سيدنا النبي لما قال الدعاء ده قال ايه من قاله الا ابدله الله فرحا في صدره فقالوا يا رسول الله انتعلمه فقال ينبغي لكل من سمعه ان يتعلمه دعاء كشف الهم اهو ادعيه كتير منها انك تقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا قال بعدها ايه فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ان شاء الله ربنا يكرمنا واحاول في الحلقه اللي جايه اجيب الكتب واقرا كل ادعيه كشف الهم عشان نتعلمها ونحفظها ونقولها مع بعض ان شاء الله آه، ستة اعتزل الناس الا من خير كن جليس بيتك واقبل على شانك واقلل مخالطه الناس فان مخالطه الناس تنغص القلوب سته تذكر او سبعه تذكر دوما ان ربك كريم يعطي بغير حساب واسع المغفره يقبل التوبه يمحو السيئات ينسي الحفظه اذا تاب العبد وصدق يمحو آثار السيئات من الأرض افرح بالله توكل على الله وفوض الأمر إليه وارض بحكمه والجأ إليه واعتمد عليه كفى به حسيبا وكافيا تسعة اعف عمن ظلمك وصل من قطعك وأعط من حرمك واحلم على من أساء إليك تجد السرور والأمن كرر أذكار إزالة الهموم منها أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله بفهم لا حول لا تحول من أمر إلى أمر ولا قوة لا قوة على فعل أمر أو ترك أمر إلا بالله إذا قيلت بفهم لا حول ولا قوة إلا بالله تريح تشرح الصدر وتريح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي بها ذا الجلال 11 القناعة كنز لا يفنى والطمع هم وغم وحزن أظهر قناعتك قناعة خليك قنوع قنوع قنوع القناعة خليك قنوع خليك راضي قناعتك بصورتك بموهبتك بدخلك بأهلك ببيتك أظهر قناعتك تجد الراحة والسعادة تفاءل تفاءل ولا تقنط لا تيأس أحسن الظن بالله القادر الرحيم الودود وانتظر منه كل خير وجميل 13 اعلم أنك لست الوحيد المبتلى فما سلم من البلاء أحد ولا من الهم بشر ولا نجا من الشدة إنسان 14 إياك والذنوب والمعاصي فهي مصدر الهموم والأحزان وهي سبب النكبات والمصائب والأزمات 15 اعلم أن في الشدائد فوائد الشدائد لها فوائد منها أن الشدائد تعرفك الصديق من العدو الشدائد تفتح الأسماع والأبصار تحيي القلوب تردع النفوس تذكر العبد وتزيد الثواب 15 لا تتوقع الحوادث لا تتوقع الحوادث وتتوهم الآلام وتجلس مكتئبا تنتظرها فيقتلك الهم لا تنتظر السوء لا تصدق الشائعات لا تستسلم للأراجيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن نهى عن التشاؤم والتطير كنت بقول في زمان كان لنا حلقة قديمة بس كانت في إحدى القنوات الفضائية من زمان عشرين سنة أقول آه كانت عنوانها كاسحات الهموم كنت بقول فيها إيه نزل الكورة نزل الكورة يا عم نزل الكورة كرة ايه الكرة الارضية اللي انت شايلها على دماغك دي نزلها شايل الكم الكرة الارضية على دماغك ليه انفلونزا الخنازير الحق انفلونزا طيور الحق ده الايدزا مش عارف اعمل ايه انت كنت لسه بقول لاحد اخواننا بحبه تعب شوية فراح لدكتور والدكتور حوله على دكتور وحوله على أشعة وحوله على تحاليل ورنين مغناطيسي وأشعة مقطعية على المخ قلت له يا عم أنت ارحم نفسك يا رب كفينا شر الدكاترة يا رب يا رب اشفي كل مريض مسلم يا رب يا رب عافي كل مبتلى مسلم يا رب اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا يا الله أنت أنت الطبيب فلا تحوجنا إلى طبيب غيرك يا الله قال نبينا طبيبها الذي خلقها فيا خالق كل شيء اشفنا شفاء وجميع المسلمين لا يغادر سقما ولا تحوجنا الى طبيب غيرك امين لا تتوقع الحوادث وتجلس تنتظرها نزل الكوره لا يقتلك الوهم لا تنتظر السوء واعلم بيقين ان اكثر ما يخاف لا يكون وغالب ما يسمع من مكروه لا يقع وفي الله كفايه وعنده رعايه ومنه العون قل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله لنفقه القضيه يروح بها يروح بها عن الدنيا بعيدا وما أسماه ما أسماه ما اسمك عند الله